بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية سر إكسير السعادة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم سر أسرار السعادة سر أسرار السعادة آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا حفيدي محمد بن هشام محمد بن هشام فرج أسأل الله عز وجل أن يجعله قرة عين لوالديه قولوا آمين وأن يجعله بركة على والديه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعلش معلش خلي أنا مستريح كده ومحمد بن هشام من نعم الله عز وجل وسبحان الله العظيم قال الله جل جلاله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فحين توفي والد هشام أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم والدي رحمة واسعة ربنا يرحم أبوك وأبويا يا ابني فكانت يعني آه، فقدان الإنسان حين يفقد أحد والديه آه، فقد فقد يعني بيبقى فقد مؤلم لا يشعره إلا الابن مهما كان هذا الأب مريض أو ساكن يعني آه، حتى لو الأب ده آه، لا يتحرك لكن وجود أب في الدنيا أو وجود أم في الدم- في الدنيا هذه من نعم الله علينا نعمة وخصوصا لما آه، يكون في الشباب في سن المسؤولية يعني الشاهد سبحان الله أن يموت أبوه وأن يولد ابنه آه، فهذه من نعم الله دايما عندنا في الفلاحين يقولوا ايه يقطع من هنا ويوصل من هنا رحيم جل جلاله سبحانه وتعالى لفت نظري وكنت أتكلم أمس عن الرضا اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله أنا بقول الرضا سر السعادة الرضا سر السعادة فابن القيم كان بيتكلم عن الرضا في مسألة استواء الحالات أن تستوي الرضا أن تستوي الحالات عندك في قول الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ها؟ ولا تفرحوا بما أتاكم هل هذا ممكن؟ يعني هل هذا ممكن نخلينا في واقعيين في حق الشام ان ابوه يموت ما يزعلش وابنه يتولد ما يفرحش هل هذا ممكن هذا ممكن ما بنقولش ما يفرحش وما يزعلش ان تستوي الحالات عنده اللي هي الحالة القلبية اللي هي حالة الرضا عن الله ان انا راضي انه خد ابويا وراضي ان هو اداني ابني قال ايه ابن القيم بيقول ان الناس في مسألة الموت والحياة في حالة الرضا ودي الكلمة اللي بنسمعها كتير ان هو ما بيبقاش راضي ولا مش راضي لا راضي ولا ساخط وانما على الهوى المسألة ماشية معاه على هواه يعني ايه يعني ايه قال لك ان هو ما زعلش لما ابوه مات يعني مش ساخط على الله ان ربنا خد ابوه ولا راضي عن ربنا ان ربنا خدمه وانما الحاله عنده ايه الحاله ايه اللي احنا بنقولها اللي, اللي الناس بتقولها دايما يعني الموت علينا حق بس الفراق صعب هو زعلان لانه فاته حظ نفسه من هذا الرجل وفرحان بحظ نفسه من هذا الولد وهو ده الخطر ان يكون الانسان عبد هواه انما ابقى انا زعلان مثلا على وفاة الوالد زي ما السيدة آه، آه، أم أيمن لما زارها سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر فبكت فقالوا لما تبكين ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله قالت نعم وإنما أبكي ها لانقطاع الوحي إنما أبكي يبقى بتن- بتبكي الخير انقطع يعني أنا أبكي لأن أبويا الوالد أوسط أبواب الجنة فانا هبكي لان الخير ده انقطع الباب ده اتسد خلاص يعني انا هرضى بقضاء الله عز وجل بس هبكي رحمة بأبي هيواجه عمل السنين لكن زي ما بقول كده بعض الناس لما بيبكي مش بيبكي رحمة بالأب ولا يبكي رحمة إن الباب الجنة اتقفل في وشه اللي هو كان الوالد أحد أبواب الجنة ف وإنما بيبكي ليه لضياع حظه من ذلك الوالد زعلان ان خلاص ما بقالوش اب بس حظه النفسي هو ده عبد الشهوه نفس الشيء في الفرح بالولد اللهم ارزق كل محروم اللهم ارزق المسلمين اجمعين ذريه صالحه اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وأو- و- وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما امين ال- بنقول ايه في مسألة الولد ان فرحنا بالولد انت فرحان بايه بالظبط في قضية الرضا فرحان بايه حين رزقت بولد فرحان بايه هي دي القضية انت فرحان بس في ايه خلاص يا عم انا ارتحت جزاك الله خير تعبت الراجل معانا اوعى يا حاج محمد الله يكرمك صلى على الرسول صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حين يرزق الانسان ولدا يفرح ولا يفرحش يفرح بس الم- القضيه فيه يفرح بايه ان هو بقى عنده ولد زيه زي الناس فرحان ليه ان هو اثبت رجولته يعني وفحولته فرحان ليه القضيه في حين يرزق الانسان ولد نمره واحد عارف لما لقي يوسف اخاه بنيامين سيدنا يوسف غاب عن ابوه كم سنه أربعين سنه سيدنا يوسف غاب عن ابوه أربعين سنه وسيدنا يعقوب عمي أربعين سنة من البكاء على ابنه فبعد كده لما احتال وخد أخوه فلما خلى بأخيه أخوه كان اسمه بنيامين قال له كيف حالك قال تزوجت قال سبحان الله ألم يمنعك الحزن علي أن تتزوج قال له بقى تتجوز وأنا غايب ياه فقال له لقد فعلت ولكن أبي يعقوب قال لي يا بني تزوج لعلك ترزق ذرية يثقل الله الأرض بتسبيحه قالوا لعلك ترزق ذرية إيه يثقل الله الأرض بتسبيحهم هذه الأرض يا إخوة بتحفظ بالمسبحين انتوا شايفين الفساق والفجار ملوا الارض فسادا النهارده تمشي في الشارع والعياذ بالله بلاء بلاء يعني حاجه فجور وسبحان الله العظيم انا بقول ان الشعب ده شعب عجيب يعني ماشيين في شارع الهرم دلوقتي وانا جاي حاله الموتوسيكلات عم فرح يعني عربيتين ميكروباص و- وموتوسيكلات عمالين يخبطوا بتاع وساعة ما شافوني شيخ يعقوب وش... لا يعني هو له في الفسق والفجور وله في الدين يعني هو برضه محب وبيسمع وعارف لكن ساعة الفساد آه، ما فيش ما نسأل الله أن يهدي أمة محمد اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون للأسف الشديد مضللين الشاهد إيه يعني سبحان الله العظيم برضه بسمع الراديو وأنا جاي كلها أحداث ربنا يهديك يا هشام بسمع الراديو وأنا جاي عاملين حوار على الهوا ومش عارف مع المشاكل الزوجية ومشاكل البيوت وكلام زي كده واحد برضه بيتكلم يقول قد يختلف الزوجان هي عايزة تنتقب وهو مش راضي والنقاب لا فرض ولا سنة قال له صح صح صح أه، هو ايه اللي صح؟ ايه ايه النقاب مين اللي قال النقاب لا فرض ولا سنة؟ مين اللي قال؟ أه، مين اللي قال يعني سبحان الله العظيم لما نيجي نقرا القرآن القرآن قال لا فرض ولا سنة؟ الدين قال لا فرض ولا سنة سبحان الله شيء عجيب اقصد ايه ان ان الامه مضلله النهارده فلما هشام يخلف 10 12 عيل 15 يثقلون الارض ليه لان ده اللي هيربيهم صح احنا سايبين الفجار هم اللي عمالين ايه آه، يرموا في الشوارع بيخلفوا يرموا في الشوارع فسق والفجور والنصب والسرقه والكذب وال- والكتر ولا انتوا مش معايا انا غلطان حقيقه حقيقه البنات اللي ماشيه ماشي وحش دي كلها خرجت منين؟ زي ما بقول كده من البيوت اللي هي التعبانه لكن الناس المحترمين لما يخلفوا اولاد ويربوهم تربيه كويسه حتى لو البنت مش منتقبه بس برضه محترمه صح ولا لا؟ مؤدبه عارفه الاصول بنت اصول فلذلك قال له ايه؟ قال له يا بني تزوج لعلك تنجب ذريه ايه؟ يثقل الله الارض بتسبيحهم ولادك انت ربنا هيثبت بيهم الارض ويحمي بيهم الارض من الهلاك آه، مش عايزين نطول عشان الراجل حاطط ايديه ورا ظهره وقلقان ف صلى على النبي طيب صلى صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يقول ايه سيدنا عمر يقول والله اني لاكره نفسي على الجماع لعلي ارزق بنسمه توحد الله يعني يقول انا ماليش نفس في موضوع الشهوه شهوه جماع النساء ولكن عشان اجيب عيال النهارده اللي بيقولوا لك ما تجيبش عيال وقالوا لي اعلانات في التلفزيون شغاله اليومين دول كتير قوي ان ول- ولد وبنت كفايه قوي هتوكلهم منين هو انت اللي بتوكلهم مين اللي بيوكلهم سبحان الله العظيم يا اخي انت بتكذب القران كده بقى وما من دابه في الارض الا الله النمله يا اخي الا الله يرزقها فربنا هيرزقك اولاد وما يلاقوش ياكلوا ده ده يوم ما خلق الارض ربنا قال ايه وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين بس اسعى وانت تلاقي رزقك سبحان الله العظيم عشان كده بنقول ايه انك انت اوعى حد يقنعك ان ولدين كفايه قول لي انت كده لما تقابل النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يوم القيامه مش هو اللي قال تناكحوا تكاثروا فاني ايه مبين بيكم الامم لما تقابله يوم القيامه وفي ايدك 20 عيل ولا في ايدك عيلين يفرح بيك ب- يفرح باني واحد فيهم قول لي يا عم عايزين نربيهم تربيه كويسه يا ابني مش انت اللي بتربي ربنا اللي بيعين بس سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا اولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم رزقهم جاهز بس المهم احنا بنقول ايه اوعى تعمل بقى اللي الجهال بيعملوه انك انت تر- تخلف وترمي لا ربي وعلم وراعي وانفق الرسول صلى الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال انفق ينفق عليك ولا توكي فيوكى عليك مشكله اهل زماننا ومشكله اهل عصرنا هشام اقعد ما تنشغلش انا جنبيا 7 اهي جزاك الله خير ما تعملش اعلان للحاجات دي صلى على الرسول صلى اللهم صل ما بتصلوش على النبي ليه صلى الله عليه وسلم مشكله اهل زماننا في فتنه المال حب المال الناس النهارده بتحب الفلوس بس ما بيحبوش الفلوس يا ابني اقعد الله يرحمك جزاك الله خير احسن الله اليك آه، الناس في زماننا عندهم فتنة المال فعلا الناس بتحب الفلوس بس مش بيحبوا الفلوس عشان يصرفوها اسكت اسكت بيحبوا الفلوس عشان يكنزوها فعلا كتير من الناس عنده فلوس بس الفلوس دي عمال يكتر فيها ويكتر فيها ما بيستمتعش بيها هي دي المصيبة الكبيرة انا بقول لك اصرف على اولادك بحتر غرقهم ادام معاك لو ما معاكش تبقى ايه معذور ربنا قال كده لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا اصرف ما تخافش اصرف وربنا هيصرف عليك انت تقول خليهم عشان العيال عشان المستقبل يا ابني مستقبل مين الله يرحمه ابن اخويا الواد محمد ابن اخويا احمد مات الله يرحمه رحمه واسعه لما يا ابني اتجوز كان عنده 21 سنه وانت احنا بنجوز ولادنا من سن 16 سنه فيا ابني اتجوز يقول بس اعمل مستقبلي مات ولم يتزوج فين المستقبل بقى في التربه انت ما تعرفش مين اللي هيفحتر الفلوس دي ومين اللي هيصرفها ما تعرفش مين اللي هيموت ومين اللي هيعيش فلذلك نقول ايه يا ابني إيه انفق وربنا يرزقك انجب اولاد والاولاد دول اهم حاجه في الدنيا اهم حاجه في الدنيا انك تربيهم اهم حاجه في الدنيا انك تربيهم ربيهم صح اول واجب في التربيه ان يشرب هذا الولد الاسلام يطلع مرتبط بالدين هي دي القضيه ان الولد الصغير اول ولد ما يفتح عينيه يفتح عينيه على الاسلام عايزه يفتح عينيه يلاقي قدامه مصحف يلاقي قدامه الله جل جلاله يلاقي قدامه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ودانه ما تتفتح تتشق يسمع الله اكبر يسمع الاذان يسمع قران في البيت يسمع تسبيح امه وهي بترضعه وقريتها القران تسقيم على بنها دين هو ده ال- دي العصمه الوحيده دول كده اللي كانوا بيتكلموا في البرنامج اللي قلت لكم سمعته وانا جاي في الطريق في اذاعه القران الكريم بيتكلموا ازاي نحمي البيت من الانحراف عمالين يتكلموا كلام فارغ كلام نظري نحمي البيت من الانحراف نكون اخلاق الاسره المسلمه بالدين مفيش حاجه غير ايه غير الدين صح ولا لا يعني ال- ال- الزوجه ايه اللي يمنعها انها تخون زوجها واساليب الخيانه النهارده بقت في منتهى السهوله التليفونات صح ولا لا البلاء الجديد اللي اسمه التليفونات والمعاكسات ايه اللي يمنعها الا مراقبه ربنا صح ولا لا يعني اذا كانت هي جوزها عميها فلوس هتلاقي اللي يديها حب واذا كان عميها حب هتلاقي اللي يديها فلوس واذا كان اديها الاثنين هتلاقي اللي مش عارف ي- يخضع ويذل ليها ويقول لها انا الكلب اللي بتجريه في, في, في ايدي الى اخره هتلاقي حاجه مش موجوده هتفتن ايه اللي يمنعها من الفتنه ويعصمها بس الدين بس الدين ايه اللي يصنع الاخلاق ويثبت الاولاد الدين بس الدين فلذلك اهم حاجه ان احنا اولادنا دول نسقيهم دين نشربهم دين نحميهم بالدين نحصنهم نحصنهم بالدين اسال الله ان يهدي اولادنا واولاد المسلمين وان يبارك في محمد بن هشام وان يجعله ذريه صالحه اللهم انبته نباتا حسنا اللهم انا نسالك ان تحفظ اولادنا اللهم احرسنا وازواجنا واولادنا بعينك التي لا تنام واكلأنا بركنك الذي لا يضام ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وكن جارا لنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين اللهم اجعل محمد بن هشام بركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم ارزق كل محروم ذرية صالحة اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين نجنا من الفتن وأولاد المسلمين اللهم إنا نسألك أن تجعل بيوتنا مليئة بالإسلام مشعة بالإسلام منيرة بالإسلام ثابتة بالإسلام محفوظة بالإسلام اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحلم- واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين واحفظنا بالإسلام دنيا ودين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد جزاكم الله خير أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله سر أسرار السعادة سر أسرار السعادة سر أسرار السعادة